أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا تتصور إن واحد تحرم عليه الجنة أبدا الجنة مغلقة الأبواب أمامه لأن الجنة لا يدخلها خبيث تتصور يوم القيامة وقد أعد الله عز وجل لهذا اليوم تسعا وتسعين جزءا من رحمته فرحمته سبحانه قسمها مئة جزء جعل منها جزءا واحدا يتعاطف الناس به في الدنيا ويتراحم الناس به في الدنيا وادخر الله جل وعلا تسعا وتسعين جزءا ليوم القيامة تتصور انه واحد يبقى مستني الرحمة والعطف يوم القيامة فيحرم من هذا كله هذا الذي لا يغار هذا الخط الأحمر خط الديافة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وصحاه الألباني قال ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة وفي لفظ ثلاثة حرم الله عليهم الجنة أبدا مدمن الخمر والمخدرات والعاق لوالديه والديوث الذي يقر في أهله الخبث وروى الطبراني وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا الديوث والرجلة من النساء أي المتشبهة بالرجال والعكس صحيح ومدمن الخمر وروى الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة قال أهل العلم في ذلك لا ينظر إليهم نظرة الرحمة والرأفة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة العق لوالديه والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال والديوث وثلاثة لا يدخلون الجنة العق لوالديه والمدمن للخمر والمنان بما أعطى هذا هو الديوث المشكلة كالعادة المفهوم يعني احنا لما نيجي نقول زي ما كنا في درس الخيانة ودرس الظلم الواحد يسمع المعاني دي فيبتدي يقول يعني الحمد لله نحن بمنأى عن ذلك يعني ايه لا لا اعوذ بالله يعني جاي النهاردة تهزقنا ولا ايه لا لا لا مش كده خالص طب بس اصبروا معايا علشان نشوف ايه مفهوم الدياثة الديوث هو الذي يقر الخبث في اهله ويستحسنه الناس بتختزل المعنى في الزنا فقط طب ومقدماته يعني اللي جايب مثلا تلفزيون في البيت وسايب زوجته انها تتفرج على اي حاجة فممكن تفتح فيلم وتتفرج على مشهد عاطفي زي ما بيقولوا يعني ده لا يعتبر ديوثا ما هو بيقر الفساد اهو وبيقر الخبث اهو اللي يمكن أهله بناته أو إخواته أو زوجته أو منها تجلس على النت مثلا تدخل زي ما هي عايزة من غير رقيب ومن غير أي حاجة وأنا واثق فيها طبعا ومش يستحيل يحصل أي حاجة والشباب بعد كده يجي يقول لي إذا اجتمعت أنا والنت كان ثالثنا الشيطان فيبقى ايه تعالوا نشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم بصر لنا المعنى الحديث في الطبراني صحيح الألباني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة الديوث والرجلة من النساء ومدمن الخمر في زيادة عند الطبراني قالوا يا رسول الله أما مدمن الخمر فنعرفه الخمر فاهمين فما الديوث قال الذي لا يبالي من دخل على أهله عادي يعني أي حد يدخل قد حد يخرج أنا واثق ما ينفعش ولما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم والدخول على النساء قالوا أفرأيت الحم أخويا فيها مشكلة قال الحم الموت فالعادات والأعراف اللي الناس واخدة عليها وطبعا يعني دي لحمي ودمي ودي مرات أخويا ومفيش أي مشكلة هتسمعوا في القصص الواقعية هتشوفوا قد إيه وصل بينا الأمر فهذه الأمور خطوط حمراء لا يصح بأي حال تجاوزها الديوث الذي لا يغار على أهله ويقر الفساد فيهم كلمة الدياثة أصلا في اللغة جاية بمعنى يقولوا الدياثة يعني ذلل سهل الحاجة فهو مسهل لها الأمور فهي بعد كده لما بتشتكي تقول طب أنا أعمل إيه ما هو سايبني طول النهار سايب لي البتاع ده وانا قاعد اتفرج واقلب من هنا لهنا طب انا اعمل له ايه سهل لي الامر هو ما بيقولش حاجه اخرج كده اروح النادي اروح مش عارف فين اقعد عند علانه عادي عادي ما عندوش مشكله خالص هو large فال large بتاعنا ده ما ينفعش خالص قال الامام الذهبي من كان يظن باهله الفاحشه ويتغافل لمحبته هتلاقوا ان دي من الاسباب بيحبها بيحبها وما يقدرش قلت لكم مرة واحد من المشايخ كان بيقول أنا النهاردة لسه ضارب واحد بالنعل إيه ده ليه كده يعني قال جالي فبيقول لي أنا اكتشفت أن مراتي بتخني وراح ماسك في إيديا ورجليا وقال لي بس أبوس إيدك ما تقوليش أطلقها بقول له ما لوش رد أقول له إيه طيب في من ده بقى فهو من كان يظن بأهله الفاحشة ويتغافل لمحبته فيها بيحبها فمعلش مع كل جل من لا يفهم مش مشكلة يعني عادي معلش الواحد برضه ربنا يا أخي بيغفر هي جت على دي فكده يتغافل لمحبته فيها أو لأن لها عليه دينا أو كاتب مؤخر تقيل فلو طلقها هتبقى مشكلة أو هو شغال بفلوسها أو أو فهيطلقها إزاي أو هو عاجز مثلا فهي ماسكة عليه ودي كتير قوي بقى أو عليه صداق ثقيل أو له أطفال صغار فيقول لك عشان العيال هعمل إيه عشان العيال تتربى أو أو قال فمن لا غيرة له لا خير فيه نسأل الله العافية من كل بلاء قال الإمام أبو حنيفة امرأة خرجت من البيت ولا يمنعها زوجها فهو ديوث إذا خرجت من غير إذنه يعني قال لها ما تخرجيش فخرجت هذه ناشز هي فتح لها الموضوع عادي خالص بعد كده تعالى شوف مراتك فين أو تعالى شوف أختك فين أو شوف كذا قال هذه دياثة إنه ما يبقاش عارف أهله فين لحمه ودمه ده فين أخته فين وبنته فين وزوجته فين وهكذا طبعا الدياثة انتكاسة للفطرة ربنا خلقنا وفينا الدم الحامي ده يعني يعني اللي بارد قوي ده اللي ما عندوش اي حاجة من دي هذا منتكس الفطرة لا محالة لان الغيرة اسمها الغيرة مش الغيرة يعني بس احنا الدرج بتاعنا نقول غيرة الغيرة لكن هي الغيرة لان الغيرة خلق جميل جبل عليه الانسان السوي سيدنا علي رضي الله عنهم قال بلغني ان نساءكم يزاحمون العلوج في الاسواق الرجل لما يقال عليه علج اللي هو الشديد الغليظ القوي فبيقول ايه ده انت بتسيبها تخش المول وتختلط بالرجال وكده بيقول اهو لا يزاحمن العلوش في الاسواق اما تغارون انه لا خير في من لا يغار كان إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام رجلا غيورا فسماه الله أمة وما من امرئ لا يغار إلا منكوس الفطرة إلا منكوس القلب شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إن الديوث زاني ما عملش قال لا ما هو بيقر الزنا فبياخد حكمها معدن يعني اللي يعني عادي خالص ان زاويه ولحمه ودمه يبقى ما فيش مشكلة بالنسبة له لو انتهكوا الحرمات وما بيغيرش هيجي على نفسه يعني ويحرمها بيقول كده فبيقول فالديوث يأخذ حكم الزاني بل أشد زاني وزيادة تعالوا شوفوا بقى مظاهر الدياسة من القصص الواقعية التي أقسم أصحابها على وقوعها في الواقع عشان محدش يقول الكلام ده ما بيحصلش والله بيحصل والله ده من أفواه الناس أول حاجة هنقسمهم كده أنواع للدياثة دياثة بسبب إن ما فيش أخلاق ولا في دين وإذا لم تستحي فاصنع ما شئت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء فخلاص المعاني الدين بتروح فبيبقى عادي يعني تعال شوف اللي يرضى لأحد نسائه بأنها تلبس بنطلون وملابس ضيقة وستريتش وبنتكور وقولوا انتوا بقى انا ما بحفظش الحاجات دي تلبس لبس ضيق زي اللي انتوا بتشوفوه في الشوارع ده يبقى اسمه ايه قول لي يبقى اسمه ايه ان لم ما فيش حاجة في القاموس غير كده يعني سموه انتوا اسم تاني ما اعرفش يعني بس هو في الشرع اسمه ديوث اللي يتركها هكذا لأعين الخائنين تلبس ملابس فاضحة تلبس ملابس قصيرة تلبس كذا وعادي ودلوقتي زمن المصايف والولد يقول لي لا لا لا في بنات محترمين اللي هو البنات اللي هي بتلبس يعني مش كذا ولا كذا مش عايز اقول الالفاظ دي في المسجد يعني انتوا عارفينها الامور الاوفر قوي يعني لا لا لا لكن البنات محترمين بيلموا نفسهم كده وبيروحوا يقعدوا في حته ودول المعروفين دول المحترمين المحترمين اللي هي لابسه ملابس البحر العاديه انما لا لا لا ما بتوصلش كده لا دول قله ادب ده الديوث بجد يعني دي اللي عادي يعني اه دي اللي تخرج قدامه دي دي مش مشكله اه احنا عندنا كده ما هو من كتر ما بقى الخبث شديد فبقيت تقول ايه يا دي كويسه قوي ده في واحده نازله البحر يبقى يا الله اكبر ده كويس هو ده اللي حاصل وهذه ديافه ما فيهاش كلام ديافه تحرم عليه الجنه وتوجب سخط الرحمن لما يرضى لاحد نسائه بالخروج متبرجه او مستعطره مش المرأة إذا خرجت مستعطرة فهي زانية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب لو سابها تبقى كده تخش مول وتتكلم وتضحك وتهزر مع البياعين عادي والكلام ده ممكن تكون حتى البنت تكون ظاهرها جيد بس عادي يعني بتتكلم مع ال... وهو يقر الكلام ده والبنت يبص ظريفة ازاي وتألف وتؤلف والمؤمن يألف ويؤلف يبقى هو كده يبقى اسمه ايه لما تنزل وتروح تعمل شوبينج وتنزل للتسوق اللي هو انها تتسوق يعني وتنزل وتقعد وتختلط ولسه قايلين اثر عن سيدنا علي وتختلط بالرجال هكذا من غير تعامل فيه حياء وفيه صفة البنت المسلمة الملتزمة بجد وهو يقرها على ذلك ده يبقى اسمه ايه المصيبة السوداء لما يرسلها لطبيب يقول له انا عيانه انا رايحه فين رايحه للدكتور دكتور ايه دكتور امراض نساء ايه ده لما تروح في تكشف وفي طبيبات وتروح تكشف في عيادات لاطباء اصل الدكتور هو الشاطر والمش عارف ايه وتتكشف عليه ده فين اللي عنده لحم ودم ده اللي راضي ان مراته عورتها المغلظه يراها رجل أو يعبث بها رجل ده اسمه إيه ده في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده لما تشوف بقى اللارج أكتر شوية فبقى بتشترك في النادي وفي منتخب كذا ولا كذا بتاع فرقة الكورة بتاعة النادي ولا فرقة كذا وهو رايح بقى يتفرج وانت عارفين بقى فرق الكرة النسائية والمش عارف ايه وكده او بنتي بطلة السباحة وفرحان وقاعد بيسقف لها عشان هتاخد الكاس تبقى اسمها ايه دي او او او مشتركة في نشاط الجامعة في قسم الرقص الشرقي يبقى أهلا وسهلا آه بنتي فنانة ده يبقى اسمه ده واللي انتوا عارفين ما شأن الفنانين واللي بتاعه اللي بيعملوا ودلوقتي الأفراح لما يطلعوهم هما الاثنين وهو يقعد يراقصها وتراقصه والناس كلها من حواليهم وقعد بيفرج الناس اتفرجته واخد الصاروخ انا صح تمام كده عشان الناس بعد كده تقول لا ده واخد ده ابن لذينه ما شاء الله ايه ده عروسته قمر لا لا لا لا يا بخته ايه ده ما هو مش بيقعدها في الكوشه ويتفرج اهو اهي اهي انا جايبها اهي جامده ولا لا ويزعل قوي بقى لو حد بص كده ولا كده يقول له اي كلام يعني امال انا عامل ده كله ليه وجايب الفرح وعامل الكوشه دي وعاملين الشو ده كله ليه مش ده بيحصل لما يرضى ان بنته ولا اخته تشتغل سكرتيره وسكرتيره في بعض الاماكن وما ادراك في بعض الاماكن بتبقى منضبطه وفي بعض الاماكن مش منضبطه خالص وممكن تبقى هي والمدير ويحصل خلوة ولا في أي مشاكل أكثر القصص اللي بتيجي تسمعها من مخالفات بتحصل في أماكن العمل بالشكل ده وسكرتيرة لازم تبقى جميلة ومواصفات الموجودة في الجورنان مطلوب واحدة أنيقة مش عارف شكلها عامل إزاي قمر يعني من الآخر عشان تعرف إذا نظر إليها سرت عشان يعرف الراجل يعرف يشتغل أمال هيشتغل إزاي تبقى دي جاية تروح تعمل إيه وده يبقى اسمه إيه ولما يبقى عارف إن بنته هتروح تشتغل في المبيعات ولا حاجة والمقصد الأساسي إنها تكون مظهرها حلو وشكلها حلو عشان تجيب زباين يبقى ده إيه كل ده صور من الدياثة بسبب غياب الأخلاق والدين لما يجيب مجلات ويدخل دش وما يفلترش القنوات وعادي يعني ويقول أنا واثق في مراتي ده يبقى إيه هي نفس الأمر ما ينفعش الكلام ده يا جماعة إن الحي لا تؤمن عليه الفتنة ما تقوليش لو أنت شيخ الإسلام ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء والعكس فما تقوليش ان انت لما هتبقى قريب من الفتن ان انت هيزجرك الورع والتقوى وهتقول ان الله ناظر الي وان الله مطلع علي والمعاني هتيجي كده انت حطيت البنزين جنب النار وبتقول لا لا لا لا, لا مش هيحصل احتراق هتكون كوني بردا وسلاما هتيجي ازاي طيب مش هيحصل لازم هيحصل المخالفه دلوقتي عادي لما يبقى في اجتماعات مثلا بالذات بقى الكلام ده عند رجال الاعمال فهو لازم يخرج بمراته فلازم تقعد معاه وهو يقعد ويسلم ويسلم وممكن الامور تتجاوز ومشيها نخلص الصفقه وبعد كده يبقى ربنا هيسهل هنتوب ونستغفر ده يبقى اسمه ايه ناهيك عن المدرسين وبتاخد درس خصوصي والمدرس هما الاثنين مع بعض والبنت في ثانويه عامه ولا بلغت مبلغ النساء ويحصل بينهم ما يحصل هي بصة لأستاذها ومعجبة بيه ومفتونة بيه ومراهقة البنات وهو ولا 20 30 سنة عشان يتجوز فقدامه أي حاجة يلا تبقى الدنيا كده وبمباركة الأهل وأهلا وسهلا أحد الشباب بيحكي لي وبيحلف لي نقلا عن واحد بيقول لي والله الموقف كان كده خطب فهو عارف إن العيلة large ذوق ذوق ذوق يعني يقول لي يدخل يلاقي الراجل قاعد في الفرندا ماسك الجرنان ازيك يا uncle عامل ايه ازيك يا حبيبي عادي التاني يبص فين بقى حماته اللي هتبقى حماته يعني قاعده قدام الدش ماسكه بقى برامج مش عارفه ايه او في التليفون وقاعده بتدي في الغيبه والنميمه فين البنت في اوضتها خش هي في اوضتها شكرا جدا يا عمي يخش يقعد يقول لي والله يزني بيها يزني بيها وبعدين يخرج كانوا عاملين له هما الغدا ازيك يا حبيبي لا انا متروق والله يا عمي انتوا ناس زي الفل والله بيقسم بالله العظيم ده بيحصل عادي خالص ايه المشكله حاجه من الحاجات اللي بقت شائعه جدا واحد عنده بنات بس فهي البنات عايزه دلوقتي عايزين نروح المصيف ودلوقتي مش عارف ايه طب ما انا عندي شغل هنا هتروحوا ازاي لوحديكوا مش هينفع تروحوا لوحديكوا بصوا اصحابكم الولاد دول زي اخواتكم بالظبط عاملهم زي اخواتكم روحوا مع بعض ويقعدوا في مكان مع بعض وهم دول اللي يحفظوكوا من الذئاب البشريه الموجوده في المجتمع طبعا يكون هو خلص الموضوع وظبط الذئاب البشريه كلها اه والله احنا بنقولها كده تهكم انا بقعد امسك الشباب يقول لي كنا قاعدين كذا اقول له البنات دول فين اهاليهم قالوا مظبطينهم مظبطينهم ازاي يعني عادي خالص هناخد بس هنطلع دلوقتي نعمل مش عارفه ايه وبتاع احنا بقى دلوقتي يعني احنا في مارينا هتعملوا ايه يعني هنقعد في كده لسه القعده صباح لغايه الساعه 3 و4 عادي وياخد البنات والبنت زي الفل ناس ذوق مش بقول لك زي الفل من ده بقى للصبح عندك صورة أخرى من الدياثة سببها انتشار الإباحيات والعولمة ثقافات غريبة يعني احنا حتى كمجتمعات شرقية ما بلاش نقول مسلمة انه في حاجات كده مستهجنة يعني لما يجي يقعد يقولوا اللي هو تبادل الزوجات هما الاثنين وقاعدين وبيتبادلوا مع بعض الزوجات كلام ما ينفعش لكن لما ناس تكتب قصصها الواقعية وتحلف عليها إحدى النساء بعتت تقول على إحدى المنتديات وتقول والله دي قصتي وعليكم إن أنتوا تقولوا لي أتصرف إزاي إيه الموضوع أنا امرأة جميلة اتجوزت وبعد فترة اكتشفت إن جوزي على علاقات نسائية كثير هو اعترف لي إن هو قبل الجواز كان زير نساء بعد شوية بدأ يقول لي في ناس جايين لنا من بلد أخرى تبع الشغل وبتاعه والبنات دول مش لاقيين مكان دلوقتي فعيب يعني إن احنا فين كرم الضيافة فالمفروض البنات نستضيفهم في بيتنا هي طبعا عادي بعد شوية بدأت أسمع أغاني ورقص ودردشة وفرفشة وكلام الموضوع عدى قوي خرجت لقيت كوس الخمر ولقيتهم في أوضاع سيئة وكلام من ده لما فاق بسلامته قلت له وقعدت اشخط فيه وازاي وبتاع قال لي طب البيت بيتي وانا حر اعمل فيه اللي انا عايزه كلمت اهلي اهلي قالوا لي ده راجلك انت يعني هترجعي لي هترجعي لي متطلقه لا ظبطيه انت انصحيه يعني ترضي بالامر الواقع اتصرفي انت تقول طبعا مره في اتنين في تلاته بقيت انا اخر عايزه اعمل حاجه أعاقبه من جنس عمله فبدأت أنا أشرب وشوية بشوية عرفت أصل سكة المخدرات شوية بشوية دخلت على النت وتعرفت على واحد بدأت أخونه هو كمان تلف الدنيا وهو مقضيها وهي كذلك ويشاء ربنا سبحانه وتعالى أن صاحبنا يتوب ويقول خلاص لا خمر ولا نساء ولا أي حاجة فين مراته يبص يلاقيها في حضن غيره وتعترف له وتقول له أيوة أنا بعمل اللي أنت بتعمله بالظبط هو أنت يعني لما كنت ديوث وتقر الفساد في بيتك وكنت وكنت وكنت وكنت جاي دلوقتي تقول لي أنت بتعملي إيه ضربها وعملها وسواها وبعدين اتفقوا ما هو مذلول ما هي دي اللي بتخليه بقى ديوث لأن هو في الآخر خالص هي ماسكة عليه هي ماسكة عليه زي ما بتعمل أنا بعمل المهم صاحبتنا دي بعتت تقول أتصرف إزاي انا دلوقتي ما ينفعش اتطلق منه واتجوز اللي انا عشيقي ولا ينفع اعيش معاه وانا خلاص بقيت متعودة على الحياة بالشكل ده هو عايز يتوب ويبقى كويس لكن انا خلاص مش قادرة اطيقه بعد كده قولوا لي احلها ازاي ايه ده بقى ما هو الاتنين دول يولعوا انت هتقول فيهم ايه دول اه ده موجود اه موجود عادي خالص فرحان ان هو دلوقتي كده بيطبق الكلام اللي بيسمع عنه وبيعرفه وبيشوفه عندنا نوع آخر من الدياثة دياثة بسبب التغريب البنت تبقى مصاحبة ووالدها عارف كويس جدا اللي بيحصل وعارف ويمكن على مرأة ومسمع منه ويقول لك يعني البنت يجي لها كبت خليها تعيش حياتها هو طبعا في الغالب بيكون هو أصلا يعني عدى الخطوط فخلاص بقى الألفاظ دي بلاش منها يعني ايه زنا وايه شذوذ وايه دياثة ايه الكلام ال... يا جدع ده كلام خليك حلو قول حب قول رومانسية قول عادي تعارف أخوي قول كلام حلو اه يسمونها بغير اسمها غير الاسم وعيش هو كده في ناس تعرفوا الكلام ده الراجل يجبر مراته انها تقلع الحجاب علشان هو عايزها بالشكل ده في الاماكن اللي هو بيخشها دي يأس بسبب اللوثة الخاصة بالتغريب واحنا بنقلدهم وبنقلد المجتمعات بتاعتهم عايشة ازاي والافلام بتقول كده والمسلسلات بتقول كده وعادي مش ده اللي بيحصل يعملوا مسلسلات والشباب كانوا يقعدوا يحكوا لي انا معرفش الكلام ده مش عارف مسلسل فريندز ومش عارف ايه والشباب بقى كله قاعد يتفرج عايشين ازاي بقى في المجتمع الامريكي عايشين بالطريقه دي فنقلد ونعمل احنا ستار اكاديمي ونعمل مش عارف ايه ونعمل ايه ويبقى الدنيا لازم ناخد بالنا ونقلد زيهم كل ده ايه مفيش المعنى مفرغ تماما من مدلوله عندنا عندك بقى نوع آخر من الدياثة اللي هي في المجتمعات الفقيرة بسبب الفقر راجل عربي راكب مع واحد من بتوع التاكسيات وبتوع التاكسيات بيظبطوا لهم الأمور معروف يعني القصة فقال له أنا عايز واحدة قال له هتاخد كام قال له هدي لك أنت 7000 وادي لها هي 20000 27000 قال لك احنا أولى من الغريب اه والله وراح واخد بعضه وجايب مراته قال لها بقول لك ايه دول 27000 جنيه وليله هتبقى فيها ايه المشكله هتقضي ساعه وال 27000 جنيه نبقى يا ستي نعمل بيهم عمره نبقى نخلص نفسنا اه نظبط نفسنا يعني 27000 وبالفعل سابها وال هنقول عليه ايه المهم والديوث قاعد تحت مستنيها ساعه في اتنين لا ما كناش متفقين على كده الساعه ب 27000 كده بقوا ساعتين ساعتين ثلاثة مفيش طلع يخبط مفيش ايه قال لهم كان في واحد عربي كذا كذا قالوا له لا دي عيادة الدكتور فلان هنا لهنا خبطوا كسروا ال- كسروا الباب بصوا لقوا مراته مقتولة واتنزعت أعضائها حتى عينيها ب 27000 جنيه من ده كتير قوي يطلع يسافر ويكون خلاص مثلا استقر عنده شقة هنا وعنده كذا بس بقى الفلوس وفتنة الفلوس لو طلعت لي سنتين كمان وثلاثة بدل ما احنا عايشين في الحتة التعبانة دي نجيب بقى كذا ونعمل كذا ويسيب هنا مراته ويسيب هنا عرضه والبنت قاعدة هنا والزوجة وامرأة قد لا تصبر على فراقه فتقر الفساد وهي امرأة ولها شهوة ويحصل الكلام ده وهو علشان خاطر بريق المال وفتنة المال مش عارف ايه اللي بيحصل في بيته وده منه قصص كتير قوي بنفس المعنى ده دكتورة بتحكي بتقول جات لي بنت قالت لي ان موعد الحيض انقطع عني بقاله ثلاث شهور حامل فقالت لها يمكن عندك مشكلة فسألتها انت متجوزة اه قالت لها بس جوزي مسافر بقاله تسع شهور تسع شهور وثلاث شهور تيجي ازاي لا بص السؤال بقى السؤال بالطريقة دي بتقول لها هو ممكن الواحدة تحمل بعد ست شهور هو قاعد هناك بالهوى يعني ايه ده قالت اه يعني يعني هو بقى كده ممكن الواحدة تحمل بعد كذا فالتانية طبعا ايه ال- ال- الهبل اللي بيتقال ده فاعمل لك تحليل تحليل لا راحت البنت مصرخة لا لازم تعملي تحليل عملوا تحليل طلع إيجابي يعني حامل فقالت لها تاني سؤال هو الواحدة ممكن تحمل ويكون جوزها مسافر بقاله تسع شهور فقالت لها انت بت- كذا كذا وعنفتها انت عايزة تخبي تقعي في الزنا وتعملي وتسوي راحت منهارة قالت لها طب وانا اعمل ايه اخو جوزي هو ساكن في بيتنا وانا اللي بقدم له العشاء وانا اللي بصحيه للشغل وكذا وكذا فمرة في التانية في التالتة في الرابعة خدنا على بعض وفي لحظة الضعف استجبت له وتكرر الامر مرة واثنين وثلاثة وانا دلوقتي مش عارف اعمل ايه ادي حالة احنا كنا عملنا محاضرة مش عادي جت طبيبة وحكت لبعض الاخوات وارسلوا لي المعنى ده طبيبة امراض نسا تقول انا كل يوم مش اقل من ست سبع حالات زنا وجايه تقول لي اتصرفي حامل عايزه اجهاض عايزه كذا كل يوم ودي دكتوره واحده يبقى ايه الوضع في دياثه بسبب الاوضاع الاجتماعيه البنت تبقى الحته بقى اللي هي ايه انه مفهوم الطلاق فلو طلقت اللي احنا قلنا عليها فأهلها يقروا الفساد بس عشان ما تتطلقش أو عشان متجوزة واحد بيصرف فلا فيعمل اللي يعمله ويعيش زي ما يعيش انت تبقي ايه الوضع ايه انت طلعت من دماغنا ويقع والعياذ بالله تعالى في الدياثة وعندنا حاجات صور أخرى كثيرة جدا للدياثة في مجتمعاتنا ايه السبب ايه السبب في هذا الجرم وهذا الذنب السيء اول حاجة الف المعصية احنا لسه قايلين دلوقتي هو عامل معاصي فلما هي تيجي تقول له انت هتقفل عليا وهتعمل وهتسوي يبتدي ما هو عارف ان هو عامل بلاوي سودا فبيضعف شوف كده يبقى الشباب بيحكوا يقول لي اختي مش عارف ايه ووضعي وانت اقول له وانت ما عندكش دم فيتكسر لان هي اخته شافته وهو قاعد بيتفرج على افلام اباحيه ولان مراته ضبطته وهو قاعد بيعمل عاده سيئه وده حصل كذا وكذا فبعد كده لا ملوش عين حاطط وشه في الارض كتير بيتصل عليا زوجات وتقول لي كده وبتصرخ انا دلوقتي شايفاه بيعمل كذا اتصرف معاه ازاي ده بقى انسان حقير في عينيا وبعد كده الدنيا بتمشي وهو بيتاسف ولا هي مش عارف ايه بس ذليل قدامها هي عارفه ان هو معاصيه ايه فبالتالي لو هي عملت اي حاجه فيعني ايه طيب ماشي طيب ماشي طبعا انا عايز اعمل كذا انا عايز اسوي كذا طيب تبقى تدخل لي مش عارف ايه هات لي بقى القمر اللي مش عارف بيجيب كام قناه حاضر ما هو مش هيقدر يقول لا ولو عمل فيها عنطر وطلع وقعد يقول لا او ايه وازاي وبتاع هي بصه واحده تقتله انت جاي عليا انا وتعمل لي فيها يعني راجل اول حاجه الف المعصيه وحب المعاصي دي الفها بيخليها خلاص طبيعيه جدا ما هو بقول اهو دلوقتي لما الواحد الاول خالص لو مثلا واحده نزلت لابسه لبس مكشوف شويه يعني مكس ومبينه رجليها ايه ده ده الكلام ده في في القرون الوسطى طبعا احنا هنهزر بعد شويه الموضوع لغايه ما توصل لمرحله الستينات مثلا خلاص بقى ميني جيب وميكرو جيب والدنيا تمام ومفيش اي حاجه من فين لفين يقول لك سنه 19 خرجوا بالبرقع والنقاب سنة 19 بعدها ما فيش ب 30 40 سنة كانوا بالبرقع والنقاب بس في حاجة تانية بطريقة أخرى إيه ده بقى 30 40 سنة الدنيا اتقلبت اتقلبت إزاي الف المعصية الأول لا وما ينفعش ومش عارف إيه بعدين الموضة كلها كده والبنات كلها بتقلد والموضوع ماشي والرجالة ما فيش رجالة وعادي لغاية ما يوصل الموضوع لمراحل ما تتصورهاش لما تتصور ان انسان متدين وامرأة متدينة وبعدين بيقضي ال honeymoon بيقضي الشهر العسل فين يا حبيبي في تايلاند تايلاند دي عاصمة الدعارة في العالم تودي مراتك اللي هي ملتزمة وبسلامتك وتروحوا تقعدوا في مكان يعصى الله عز وجل فيه بالشكل ده ازاي اصل الناس قالت الجو هناك حلو وظريف ايه ده بقى رواسب جاهليه وبلاوي سودا متلتله هو ده الشهوة شهوة أي شيء مش شهوة النساء فقط رغبتي في الحياة بشكل معين بيقهرني على أني أعمل أي حاجة واللي يجي على دماغي هعمله وهوايا هو اللي بيحكم ومزاجي هو اللي بيحكم إلف المعاص ده اللي حصل ولا لا تاني حاجة من الأسباب اللي تقتل الغيرة الانخداع بالحضارة الغربية هو يعني مبهور تماما عارف لما بيجي يقول لك لما ودوا البعثة بتاعة الأزهر ودوها فرنسا وعم الشيخ رفاع رافع الطهطاوي مودينه إمام البعثة عشان إيه شغلته إنه يظبط للشباب دول دينهم فرجع هو يا نهار أبيض إيه اللي هناك ده آه موضوع تاني خالص الفرنسويات والوضع وال... لا لا لا لا لا لا ده احنا متأخرين خالص وبقت رائد النهضة مش عارف في ايه والكلام بتاعنا اللي احنا قاعدين بنقعد ندرسه ده في نوع من الانبهار الشديد جدا بالغرب والتقنيات والتكنولوجيا و... فبتبتدي تقول هم عايشين ازاي عايشين كده سداح مداح ما عندهمش اي ضابط طب يبقى خلاص مشكلتنا احنا ايه بقى ان احنا بتوع دين دين ايه يا عم ولا وجع قلب ايه شيل الدين شيلنا الدين وما بقاش عندنا دين ماشي ايه اللي حاصل ما شاء الله على التقدم والمدنية وما شاء الله علينا صح؟ خدنا كاس الأمم الأفريقية بس هو ده اللي احنا نافعين فين بقى فين التقدم وما شاء الله علينا احنا بقينا عندنا النهاردة أقوى جيش وعندنا النهاردة أعظم العلماء بتوع التكنولوجيا في العالم واحنا ما شاء الله مكسرين الدنيا ما هو ما العيال بتزني اهي والحكايه ما هو زيهم هناك اشمعنى احنا اللي بتيجي علينا وتقع هو كده بنقلدهم وعشان بقى يبقى كل حاجة في التمام حصل ايه اهو جربنا التجربه من الالف الى الياء خلوكوا غربيين بقينا غربيين قلدنا كل المستعمرين اللي دخلوا عندنا ما نفعناش برضه في ايه بقى حلو هو ده ال- الانخداع بالحضارة الغربية من الأسباب للدياثة تسلط الزوجة وانهيار مبدأ القوامة عارف بقى امرأة العزيز وقصة سيدنا يوسف ما هو ده ذكر الديوث في القرآن اتذكر فين يوسف أعرض عن هذا واستغفري يا عادي ده هي عملت وسوت كده برضو ايه اللي في الادب بتاعتك دي اوعي تعملي كده تاني خلاص عشان ما ازعلش منك لو عملتي حركه من الحركات دي كده هنودي وشنا من الناس فين لا عيب عليك هو ده الشيخ الاسلام ابن تيميه بيعلق بيقول ولهذا لما اطلع على مراودتها يعني زوج العزيز قال يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين فلم يعاقبها ولم يفرق بينها وبين يوسف ما قالش حتى خلاص بقى هيطر سيدنا يوسف ويوديه في حتة تانية ما حكمش ما بتعملش كده اهو يوسف راجل جدع وطيب ما تهوبيش ناحيته كده ده راجل صالح ولم يفرق بينها وبين يوسف حتى لا تتمكن من مراودته وأمر يوسف ألا يذكر ما جرى اوعى تحكي اوعى تقول انها حصلت منها كده ولا كده ما جرى لاحد محبه منه لامراته ولو كان فيه ادنى غيره لحتى عاقب امراته حتى الم كده يعني يشفي الغليل يا اخي الم كده حتى بتاع تمثيل بتاع السينما اي حاجه كده قدام الناس مفيش خالص يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبي فطبعا انهيار المبدا ده المراه تبقى متسلطه ونحن قلنا امتى بتحصل التسلط هو اتجوزها اول غلط هو متجوزها لمالها او لشرفها او كذا او كذا فهي عارفه الكلام ده فبعد كده ومن تزوج اي امراه لغير الدين ذل بنص حديث النبي تربت يبقى معنى كلمه تربت يداك بعض العلماء قالوا لما تحط ايدك في التراب تبقى ايه يعني كنايه عن الذل يعني ان لم تظفر بذات الدين وقعت في الذل فاللي يتجوز الواحده لجمالها هو طول الوقت مش قادر ايه ده ايه ده ايه يا عم خلاص وهي زيها زي اي حد فجميله هو مش قادر يستغنى عنها او متجوز واحده لفلوسها او متجوز واحده لجاهها واسمها لازم يقع في الذل تربت يداك فبالتالي بتبقى هي اللي لها قوامه طبعا وهي اللي بتحرك الامور او هو ضعيف الشخصيه مش راجل بمعنى الكلمه الرجوله يعني اتربى غلط ربنا يقول او من ينشأ في الحليه يعني الراجل المفروض عكس كده المرأة بتاعة الدلع البنت بتقعد تجيب لها حاجات تلبسها وتقعد تناغشها وتقعد كده البنت صغيرة بتنشأ على الدلع إنما الراجل يتنشأ على الكلام ده إزاي ما ينفعش يطلع مايع كده ما ينفعش يبقى مخنف فلما يبقى في شباب كتير طالعين كده هايف ضايع ما كده يعني انتوا فاهمين يعني فده هيملى العلم ازاي ده فهي عارفه هو اخرته ايه فبالتالي طبعا ده يجعلها تتسلط هي عليه وحتى لو صنعت بعض المفاسد بيعدها لها رابع حاجة التساهل في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه المفروض كل واحد ليه ولاية تمام فأنا في حدود ولايتي ليا ضوابط معينة كده في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنا في موضع زوجتي أختي ابنتي ليا عليها ولاية أختي الصغيرة مثلا يعني لما يكون ده طب ما أنا ممكن أقدر أغير أقدر أغير أنا اللي فتح البيت فأضل أنا اللي أغير بإيديا ما ينفعش هنا بالكلام في موضع آخر أقدر أغير بلساني إنما أتغافل عن هذا الأمر لا شك يؤدي إلى الوقوع في هذا الجرم من الأسباب اللي بتؤدي إلى الدياثة ده كلام ابن القيم الغناء ابن القيم بيقول في غثة اللفان فلعمر الله كم من حر صارت به من البغايا وكم من حر أصبح به عبدا وكم من غيور تبدل به اسما قبيحا بين البرايا بعد ما كان غيور بقى ديوث كل هذا بسبب هذا الغناء الذي هو جاسوس القلوب وسارق المروءة وسوس العقل يتغلغل في مكامن القلب فيثير ما فيه من الهوى والشهوة والسخافة والرقاعة والرعونة والحماقة ما هو يبقى زي الفل كده بعدين تلاقي اللي هو شكله تمام قاعد بيعمل مش عارف ازاي يترقص ولا بتاع يبقى عامل ازاي ده هو سمع له حاجة و... وتشوفوا الرجالة اللي اسمه راجل بيبقى عامل ازاي لما يسمع له حاجة ولا بتاع بالشكل ده ويبقى كده هيملى العين ازاي ده فيبقى يمتلئ هوى وشهوة و و و كان بعض الخلفاء كان يقول جنبوا نساءكم الغناء بلاش الستات تسمع أغاني ليه؟ قال فإنها رقية الزنا رقية الزنا يعني باعث ليها لاحظ ان النساء مش زي الرجالة انت بتيجي تقول لي يا شيخنا الحقني خلصان انا انما المرأة حيائها يغلبها فهتيجي تقول لك ايه ولا هتقول لأهلها ايه لو فتحت بقها وقالت لهم يا جماعة انا اعاني عايزة اتجوز ايه يا بنت انت ايه اللي تلقى بتاعتك دي ما هي امرأة بس طريقة التنفيس عندها والتعبير عن مشكلتها غير الراجل اهو الراجل بيقعد يتنطط يعمل اي مشكلة وخلاص هو انتوا عارفينكم وعارفين مشاكلكم انما البنت تعمل ايه ساكتة وممكن سكوتها ده يبقى انفجار ومصايب سودة وممكن تتهور ويحصل منها بلاوي وما بتقولش اللي بيشتكوا لي يعني لما حد بنت ولا حاجة تبعت لك على الايميل وتقول لك كذا وكذا وبعد كده تبقى انت عارف مثلا اهلها او انت تعرف كذا ولا حاسين بأي حاجة في الطراوة ولا حاسين بالمشكلة البنت بتعاني ومش عارفة تعبر أول ما راحت قالت اتعملت لها مشكلة كبيرة طب وإيه الحل؟ إيه الحل؟ الحل إن احنا نقع في فواحش وإحنا لا ندري ولما نيجي نقول كده تقولوا متزمتين ومتشددين وما ينفعش قلت لكم في قصة الغناء دي لو من بكرة النصوص تقول لأ كلنا هنسمع لكن أنا عامل إيه لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من بعد أقوام يستحلون الحر عن الزنا والحرير والخمر والمعازف أعمل فيها إيه والحديث رواه البخاري معلقا وصححه أهل الحديث وابن حجر ليه كلام مطول في صحة هذا الحديث أعمل أنا إيه ما هو الدنيا كلها بتسمع أغاني فأنت لازم تقول إن الأغاني حلال ما هو ما لو ما قلتش حلال هتبقى متشدد ولو ما قلتش كده هتبقى كذا طب أنا أعمل إيه حل ولما انا اشوف انا بعناية المشاكل دي ايه الحل الحل ان احنا نسكت الحل ان احنا نحلل الحرام علشان خاطر الناس كلها بتعمله ما هو ده الواقع هو ده مشكلتنا في ناس طبعا من اسباب الوقوع في الدياثة التأثر بوسائل الاعلام مرة قرأت لاحد الكتاب بيقول في امريكا مقالة دي مثلا من ثلاث سنين كانت عدد قنوات الفيديو كليب مثلا يعني 10 15 20 احنا ما شاء الله لا قوه الا بالله 70 80 70 قناه قاعده بتشتغل على الكلام ده وانتوا فاهمين والشباب هتعمل ايه في زمن الغلا ده وفي زمن المشاكل و... وثوره الشهوه دي مشاكل فالتعرض لوسائل الاعلام ووسائل الاعلام بيمشي امور كتير والفيلم بيقول عادي خالص الراجل اهو عارف ان بنته مش عارف بتعمل ايه وايه وايه وايه الدنيا سداح مداح بس يبقى لازم لنا ضوابط معينة ما يبقاش يعني برضو لنا قوانيننا الخاصة بينا ايه لا يعني هو بيحبها اه وبتحبه اه وطالما هما الاثنين بيحبوا بعض يبقى ما تتدخلش انت انما لو هو عايز ياخدها بالغصب دي اللي تأدب ودي كده ده كذا وده يعاقب ولازم في ميدان عام ازاي يعني كده هيوقف حريتي انما احنا بنحب بعض مفيش حاجة بعد كده بقى تمنعنا طالما أنا وانت تمام التمام والحب هو اللي جمعنا ومهفهف والدنيا تمام كده خلاص مفيش أي مشكلة مش هو الفيلم بيقول كده يا جماعة حد يقول لي حاجة تانية حد يقول لي الفيلم قال حاجة تانية غيروا غيروا النظام عشان أغير أنا النظام معاكم فين القصة كده والناس قاعدة بتتفرج وعادي خالص شايفين ان الفيلم بيقول ان حصل هنا زنا بس ما بيسموه زنا لا بيسموه كان بيحبها وبعدين ضعفه فعادي مفيش مشكلة الفيلم بيقول ان كان فيه هنا خيانات اه خان فلازم ده هيحصل له مشكله كبيره فلما هو خانها راحت هي خيناه هو كمان وده كده مش قلت لكم ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به هو الفيلم بيقول كده والناس قاعده بتاخد تاخد تاخد تشرب الكلام ده كله والسم ده كله فيلوث فطرتهم طبعا في النهايه هي دي عشان كده يقعوا في هذا الامر الخطير من الدياثه والعياذ بالله تعالى انا عن نفسي وانا بحضر الدرس ده قرفان يعني يعني كل شويه ارى لي قصه من قصص دي ابقى ياي انا قلت الدرس ده هنسميه مثلا ايه مركب قرنين هنسميه ايه المهم خلونا نتكلم على الكلام الحلو بقى الغيره ازاي ابقى انسان غيور اول حاجه دي صفه من صفات ربنا فالمفروض ان احنا إيه الغيرة المحمودة وإيه الغيرة المذمومة تعالوا خلينا بقى نقول بقى غيرة النبي وغيرة الصحابة ونقلب الصفحة التعبانة اللي احنا قاعدين فيها من الصبح دي طيب أول حاجة الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغار وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله يبقى ربنا امتى بيغير لما بتنتهك محارمه لما يعصي الإنسان ربه الله يغار يبقى أنت إيه المطلوب منك تغير لدينك تغير لربك أن يعصى في الأرض بس مش الغيرة ان انت تتصرف بهوجائية وخلاص غيران بقى فهتعمل اي حاجة لا على الاقل في قلبك الانكار القلبي ده اللي لازم يبقى موجود جواك لما قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح لو شفت حد قرب من ناحية هيطير فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعجبون من غيرة سعد كان معروف ان سيدنا سعد من أكثر الصحابة غيرة والله لا أنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله الحديث في يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يرى عبده أو أمته تزني فالله يغار وهذا المفروض ما يكون عليه المؤمن أن يغار أن تنتهك محارم الله تعالى في الأرض شوفوا غيرة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين يقولون في شمائله وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط النبي ما يتشفاش النبي ما يغضبش لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله هنا بقى تجد وجه النبي احمر وتجد الشدة والغيرة لله أن تنتهك محارم الله في الأرض الصحابة كانوا كده عندهم الشعور ده حميم سيدنا عمر كان معروف بشدة غيرته والحديث في البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب القصر النبي صلى الله عليه وسلم شاف الجنة وشاف مكانه فشاف امرأة جنب قصره صلى الله عليه وسلم تتوضأ فقلت لمن هذه قالوا هذه لعمر قال فذكرت غيرته فوليت مدبرا لا لا لا لا أحسن عمر يزعل فلما سمع عمر ذلك بكى وقال أو عليك يا رسول الله أغار هو كده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شفتوا غير سيدنا عمر عامله ازاي حتى النبي في المنام يستحي على ان خلاص في الجنه ما فيش حاجه لكن لغيرته سيدنا الزبير مضرب المثل في الغيره وتلاحظوا بقى دول ايه اهو المبشرين اللي اتبشروا بالجنه هم دول اللي بيغيروا اللي عندهم شويه فسيدنا الزبير كان شديد الغيره على اسماء رضي الله عنها والحديث ايضا في البخاري السيدة أسماء تقول تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء ما كانوش بيتجوزوا عشان الدنيا فهي اتجوزت وهي أسماء بنت أبي بكر سيدنا أبو بكر كان غني ولا فقير كان غني يعني المفروض لما هيجوز أسماء يجوزها لفلان يجوزها لعبد الرحمن بن عوف يعني تبقى المسائل كده جوزها الزبير تقول ولا عنده فلوس ولا عنده مملوك ما عندوش خادم ولا شيء غير ناضح عنده ساقيه هو ده الموضوع كله بيروح يسقي الزرع ويعمل كذا عنده حتة أرض كده بيشتغل في الفلاحة فيها وغير فرسه فكنت أنا أعلف فرسه وأستقي الماء وأعجن عشان بس الأخوات اللي يجوا يقولوا بعد كده أصل خدمة الزوج غير واجبة والكلام اللي بيطلع في الفضائيات دلوقتي خدمة الزوج غير واجبة على المرأة الفقهاء الأئمة قالوا مثل كذا ماشي غير واجبة بال... أيوة نصا كده لكن طاعة الزوج فين وأين أنت من أسماء أهي أسماء كانت بتعمل إيه أنا بقولش إنها تذل في بيت الزوج بس الشيء الطبيعي أصل احنا في لوثة عندنا كده ان كل الامور بقت انت اللي هتخش تطبخ وتمسح وتعمل العيال ومش عارف ايه ده في حاجه اسمها رجل في حاجه اسمها امراه وعهد الآباء والأجداد والدنيا كانت ماشية صح إيه ال- لعبك الدنيا دلوقتي ولا ولازم وتعمل وأنا مش واجب عليا والله هات لنا تكاوي مش واجب عليا أن أنا أعمل طيب خلاص بقى يبقى ولا الهوى فكانت تعمل قال فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم وهي عاملة إيه بقى شايلة ع- زي الفلاحات كده شايلة فوق دماغها الح- الأشياء اللي هتروح توديها لزوجها فلقيها وكانت تحمل نوى على رأسها فلقيها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرفها قبل نزول الحجاب فقال أخ أخ عارف كده يعني فالنبي بيقول لها يعني أنا موجود فقال أخ أخ ففهمت ليحملني خلفه هيطلعها هي تركب هي الدابة وهو صلى الله عليه وسلم يروح يوصلها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قال فاستحييت أن أسير مع الرجال يا نهار أبيض امال اللي بتخش المول دي وتبقى داخله كده وبت- وبتعلي صوتها وبتتكلم عادي خالص ده إيه؟ دي دي بس كده مع النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابه الصحابه و لا لا لا فاستحييت ان اسير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته قلت لا الزبير ما عندوش تفاهم في الحاجات دي كلها وكان اغير الناس فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قد استحييت فمضى قال فجئت الزبير فقلت لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأس النوى ومعه نفر من أصحابه فأناخ لأركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك حكيت له الموضوع زي ما حصل قال والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه قال لها ما كنت ركبت بس ليه بقى قالوا علشان خاطر انها هتبقى ماشيه كده فشايله فيبقى هو مش عايز حد يبص لها يعني ايه تبقى هي ملحظ من احد فلا تركبي وخلاص و- وما يبقاش حد لا يقول انت شايله ولا عامله ولا مسويه هكذا كان شانهم يغارون سيدنا عثمان لما ارادوا قتله لما حصروا بيت سيدنا عثمان جاءته امراته نائله فنشرت شعرها وأرادت أن تستره لتحميه هم كانوا شعورهم زي حال العرب كده وعادة بيبقى شعورهم طويلة فنشرت شعرها وحاولت إنها بيه إنها تخبيه على أساس إن هم لما يجوا ما ي- إيه هيبصوا لها هم عندهم كده ده لغاية يعني حتى اللي هيخشوا يقتلوه فلما هيشوفوها متبرجة هيمشوا لما هيشوفوها نسرة شعرها شعرها مكشوف هيمشوا ومش هيقول لها عينتي ولا بتاع ولا كلام من ده فمجرد بس انها تكشف الشعر كله ي- يفر اهلا ده انتوا كده هتجروا في الشوارع الله المستعان قال خذي خمارك بص بقى سيدنا ع- عثمان فلعمري لدخولهم علي ليقتلونني اهون علي من حرمه شعرك يقتلوني ولا ان حد يبص على شعره مراتي شعر مراتي شعر راسها مش جسد زوجتي و و و و قال لها لو بس باب منك حاجة من شعرك لا يقتلوني أحسن هو ده ويحكون أن امرأة تقدمت إلى مجلس القاضي موسى ابن إسحاق في القرن الثالث الراجل ده متوفى سنة 286 فادعى وكيلها بأن لموكلته على زوجها 500 دينار واقفين في المحكمة والقاضي والراجل اللي هو قائم لها ب- كأنه مقام المحامي يعني موكلها هي وكيلة واحد عشان النساء ما تتكلمش يعني بيقول للقاضي ليها 500 فتقدمت هذه المرأة وتقدم وكيلها بهذه المطالبة عايز 500 دينار اللي هو يعني مؤخرها فأنكر الزوج فالراجل قال لا أنا ما قلتش إن مؤخرها 500 دينار ولا حاجة فقال القاضي لوكيل الزوجة شهودك هاتوا الشهود قال أحضرتهم فطلب بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير إليها في شهادته واحد من الشهود قال هاتوا الست الزوجة دي عشان أشاور عليها فقام الشاهد وقال للمرأة قومي فقال الزوج تفعلون ماذا قال الوكيل ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة هتكشف وشها عشان يشوفوها لأنه يجوز شرعا هذا الأمر إن المرأة تكشف وشها في أمور المرأة المنتقبة بتكشف وشها سواء في الإحرام سواء في البيع والشراء لأنه عشان الجهالة يشرع هذا الأمر وفي القضاء ينفع أنها تكشف وشها افرض دخلت واحدة كده وملبسينها أي بتاع وهي اللي بتقول مثلا أنا حصل مني كذا وكذا وكذا وهي مش هي صاحبة الأمر فلازم تكشف وشها فالراجل لما جام الشاهد وقال هاتوا الزوجة علشان خاطر وقال لها قومي واكشفي وشك فالزوج قال تفعلون ماذا قالوا ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة قال الزوج إني أشهد القاضي أن لها علي هذا المهر الذي تدعي ولا تسفر وجهها تاخد ال 500 دينار تاخد الفلوس اللي انت عايزها بس ما تبينش وشها فقالت المرأة فإني أشهد القاضي أني وهبت له هذا المهر وأبرأت ذمته في الدنيا والآخرة فقال القاضي وقد أعجب بغيرتهما هذه تكتب في التاريخ في مكارم الأخلاق فهمتوا القصة حصلت إزاي هو لا ما يبانش وشها وهي قالت طالما هو عنده الشعور ده الخلق ده خلاص أنا مش عايزة منه حاجة وطلق أعرابي زوجته لأنها سقط خمارها منها وهي ماشية الخمار وقع فرآها رجل فقام الرجل فطلقها فعوتب في ذلك عملت ايه الغلبانة راح قايل أبيات صارت مشهورة قال وأترك حبها من غير بغض والله بحبها وذلك لكثرة الشركاء فيه واحد يشوف وش مراتي غيري واحد يشوف شعر مراتي غيري صباح الخير بالليل وذلك لكثرة الشركاء فيه إذا وقع الذباب على طعام رفعت يدي ونفسي تشتهيه وتجتنب الأسود ورود ماء إذا رأت الكلاب ولغن فيه وصلت المعاني ولا ترجم مش واصل خالص الراجل بيقول اهو إذا وقع الذباب على طعام لو أنت قاعد بتاكل كده وأكل إيه مفيش بعده بس جه وتلم عليك تاع تسيبه على انك تشتهيه بيقول وهكذا شأن الأسود إذا رأوا ان بعض الكلاب أخذت تشرب من هذا الماء أسد ما يشربش في الحاجات دي فين الأسد الغضنفر بقى اللي بيعمل الكلام ده هكذا هذه شأن الغيرة عايز نقفل بقى الموضوع كالعادة ازاي نبقى نتخلق بهذا الخلق علشان نبقى بمنأى عن الدياثة عايزين يا جماعة نقسم الغيرة إلى أربع حاجات وفي كل واحدة ناخد واجب عملي على أساس نتخلق بهذا الخلق أول غيرة اللي احنا قلنا عليها دلوقتي ضمنا اللي هي الغيرة على محارم الله أن تنتهك يبقى لازم تمررها على قلبك ولازم تشعر نفسك بهذا الأمر إنك تبقى غيران لربك يبقى الشعور ده أنا مش عايزه يطلع يتنفس بكما قلت بتهور لكن على الأقل جواك بتدعي على الأقل قلبك محروق يا رب يا رب ائذن بالفتح وأذن بعز دينك في الأرض علشان الناس تعيش خلق الإسلام تبقى أنت محتاج تعيش في جو الناس فيه عارفة يعني إيه دين بس يبقى الغيرة أن تنتهك محارم الله تغار لله يبقى عليك واجب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حدود الضوابط المعروفة اللي احنا اتكلمنا عليها بالعلم وبالرفق وبالحكمة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة كلنا دعاء مفيش حاجة اسمها مش بتاعتك انت تستطيع غيرة لله أن تغير ولو شيء بسيط ولو شيء بسيط تكف واحد على انه يطلع يسهر ويروح مصايف دلوقتي في التوقيت الصعب ده ويشوف كذا وكذا تديله شريط او كلمة طيبة عايزين نقول للناس الخير ونشجعهم عليه عشان نقفل ابواب شر ونفتح ابواب خير غيرة لله رب العالمين ماشي دي اول نوع من الغيرة النوع الثاني اللي هو الغيرة على الاعراض الغيرة على الاعراض احنا في حديث بس ضعيف هنقوله كده من باب الاستئناس أو حتى ذكره عشان يبقى عارفين انه ضعفه يعني الحديث فيه الغيرة من الإيمان وإن المذاء من النفاق المذاء يعني الاختلاط اختلاط الرجال بالنساء من النفاق والغيرة من الإيمان فكونك تغار على أهلك كونك تغار أن يدنس أحد شرفك أو ينتهك عرضك قلنا من المقدمات نهاية إلى نهاية إلى الوقوع في هذه الأمور كل شيء يبقى يا جماعة عملي ما تقرش الفساد وبلاش الثقة العمياء لأنه دي شهوات حتى لو الإنسان عفيف ولو الإنسان ورع لكن وخلق الإنسان ضعيفا انت جايب مثلا جهاز الكمبيوتر بتاعك اعمل باسورد عليه بحيث ان يبقى مش اي حد وانت في غيبتك يدخل عليه انت النهاردة لما نبقى قاعدين هنشوف حاجة مع بعض علشان ما تحطش جهاز الكمبيوتر للأولاد في أوضهم هتنام انت العيال هيقوموا يشتغلوا هم بقى ويجيبوا كذا ويعملوا كذا ويسوي كذا لا يبقى حطه في مكان عام وعارف ان هم بيدخلوا امتى على مرأة ومسمع منك علشان ما يحصلش الوقوع في المخالفات دي هتجيب وصلة الدش لازم تفلتر الموضوع اه في بيعرف يلعب فيها ويرجع يجيبها كذا بس المهم خد كافة الاحترازات انت عايز تتفرج على بعض القنوات الإسلامية او هتعمل كذا يبقى تاخد كافة الاحترازات انما تسيبها كده وتقول لي ثقة لا طبعا انا واثق ان هو ما يعملش مش عارف ايه يعني ايه الكلام ده لما تلاقي بعض الناس في زمان الصيف ده المرأة واخدة بعضها وقاعدة مع اهلها سايب الراجل لوحده قاعد ليه ما يقعش في المعاصي لا لا لا لا جوزي انا عارفاه ما يعملش حاجة من دي ليه ما يعملش ليه هيعمل لما الشيطان هيبقى قاعد هو اصله ما شاء الله خلوته مش خلوة العلماء يعني يعني هو مش هيقعد يا اخيرا عشان ابقى خلوت بالله سبحانه وتعالى لا طبعا هيخلو بالمعاصي هيخلو بالشياطين ما ينفعش عشان كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يبيت الرجل وحده ليه نهى علشان ده اللي هيحصل لا لما يبقى معاك حد يبقى انت تستطيع ان هو يكون على الاقل حارز لك من فتن الشياطين وانت قاعد لوحدك فاهمين فكل الكلام ده اخد كافة الاحترازات علشان لا اقر ادنى فساد في اهلي ولا في بيتي ولا يلام الانسان في ذلك دي غيره انا عايز افهم لما يجي واحد يقول لي اصلها لسه مش محجبة ومش عارف ايه اقول له يا اخي مش دين رجولة يعني انت ازاي ما يا شيخ واخدها بالراحة وماشي صح خدها يا عم بالراحة وبالتدرج عقبال ما تعملها بس حط لها كده مش انت بتحبها وهي بتحبك حطوا ده اساس لو انت بتحبيني بجد وانت بتبحثي عن رجل ما تسلبنيش رجولتي عشان تحت مسمى الحرية دي مش حرية انت دلوقتي زوجتي عرضي والمرأة مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصان فما ينفعش تبقى كده ماشية في الشارع هتاخد من اول يوم عقدت عليها هتاخد ذنوب لانك انت مقرها على الفساد لانك انت خلاص حبيتها بقى وهي قاعده بتلبس لك وبتتمكيج لك وبتعمل لك وتسويك فنسيت بقى كل حاجه وبقى نسيت الدين دلوقتي ونسيت كذا محتاج بقى حد يحسسك بالكلام ده عشان تبقى عندك اي شيء مره احد السواقين التاكسي قال لي والله ده امبارح حته موقف الراجل كنا قاعدين في مكان في روكسي فانا قاعد مع شويه اصحابي وبيفرشوا مش عارف بالليل ايه وحاطين ايه الراجل ماشي ومراته يا نهار ابيض مفيش خالص وهو داخل بقى ايه جنتلمان يعني اه انت بتبيعه دي ايه وبتاع فانا تنحت فقعدت ابص لها قوي وعيني ما رمشتش باصص كده فالتاني واخد باله ويبص كده ويبص لي يعني ايه يعني ما تبصش يعني ما تبصش على ايه ما هي ما ينفعش وانا امتنح مفيش فايده فشويه شويه بدا يعني يا اخي انت بتعمل ايه قال له بصراحه مراتك كده فهاج وماج بقى بيقول رحت بقى لقيته ايه ده انت بتتكلم ازاي انا هعمل واسوي انا هجيب لكم انا هوديكم فيقول مشوا هم بقى انا قاعد مع شويه آه، اصحابي كلهم صعايده وايه تمام يعني فجايين راح جايب كام بودي جاردز وجايين انت بتتكلموا ومش عارف ايه وداخلين يتخانقوا فبيقول له راح واحد من القاعدين قال له بس استنى انت شفت مراته قال له اه قال له ايه رايك قال له راجل ديوث بال- بالكلام اللي بتاع قال له يبقى نتخانق عشانه قال له لا ما تستاهلش راحوا واخدين بعض وماشيين اه هو ده ما شاء الله يعني احنا عندنا من ده كتير فالغيره الغيره على محارمك ما ينفعش يبقى ماشي مأنججها في الشارع بالشكل ده يبقى على الاقل تبقى لابسه الحجاب الشرعي لابسه اسدال مش شرط هي ما بتاخدش بان النقاب واجب ماشي على الاقل لابسه اسدال كويس لابسه عبايه لابسه كذا ملحفه لابسه لبس ما يخليش حد يقعد يبص عليها وانت غيران بقى وحتى لو عندك ان النقاب مستحب غيرة يبقى كده برضه ان ما حدش يبص على وش مراتك انت مش عارف انا ما بقولش الكلام ده والله لا علشان الحكم كذا والحكم كذا سيبك من الحكم الشرعي بس أنا بتكلم على الشباب بيقولوا لي إيه إحنا كنا في عمرة وطلع معانا دكتور قسم الشريعة عندنا في الكلية فزوجته منتقبة كويس فلما جه كنا طالعين في بخرة فلما جه الميقات فهي كده خلاص هتشيل النقاب هو المفروض انها تسدل تحط اسدال كده يعني النقاب اللي هم بيحطوه من تحت ده لا ده تشيله وتحط اسدال فهي مش واخده بالقول ده انه بتاعه وسابت وشها اتفرج على الشباب والشباب شباب مفترض ان هم متدينين جالي اخ في الكابينه وقال لي شيخ انا عايز اشتكي لك نفسي ليه يا ابني والاخ كويس جدا وحافظ وعامل ومسوي بس شهوات والممنوع مرغوب ليه يا حبيبي ايه المشكله قال لي عارف مرات الدكتور فلان انت مش واخد بالي قال لي هي معانا في البتاع قلت له اه هي مع- خير قال لي اصلها قلعت النقاب عشان الاحرام يعني قلت له طب وماله قال لي انا اتلصصت عشان اشوف وشها اه وفي بيحصل كده والشباب يحضروا افراح فاللي هي لابسه خمار عادي او عامله مش عارف ايه والشباب قاعدين اول ما ركبوه مع بعض ويجي لي ويحكوا لي قاعدين يقولوا بس واخد واحده قمر بس بصوا وشها ازاي والمفترض ان هم ملتزمين المسائل دي اصلا احنا فيها رواسب جاهليه هو عينيه واخد على انه يشوف تلفزيون اول ما فتح عينيه يلاقي مذيعه بعد شويه ممثله بعد شويه راقصه بعد شويه مش عارف ايه فواخد على المناظر دي شويه شويه بقت يشوف على النت يدوس على زرار يلاقي كل البلاوي يمشي في الشارع يلاقي يلاقي افيشات في الارض الاعداء من كل جانب مفيش مشاكل هعمل ايه فواخد على كده فعادي خالص ان هو الحته دي يبقى يعملها فما تقوليش انه لو اخ واخته ماشيين كده مع بعض ان هو مش هيبص على وشها مش هيبص على وشها ويقول حلوه ولا وحشه وانت عادي عادي انه يقولوا على مراتك كذا او كذا هتفرح لما يقولوا حلوه و- وتزعل لما يقولوا وحشه ايه ده بقى غيره رجوله مش حاجه دلوقتي انا ما كانش قلت مش هتكلم فقه مش كلام فقهي غيره نخوه راجل ان الست ما تبقاش كده مبتذله قدام الناس هذا يلام فيه الناس الآن للأسف الشديد الغيرة على الأعراض ده القسم الثاني في بقى غيرة ثالثة الغيرة على الوقت يقولوا إيه ابن القيم بيقول أن المؤمن دائما أبدا غيور على وقته لأن هذا الوقت هو رأس ماله يغار لأنه يعلم أن هذا العمر سيفنى وسيسأل العبد عن عمره فيما أفناه ففي نوع من الغيرة على الغيرة على وقتك دي غيرة عايز بس صحح في الآخر خالص مفهوم وده مهم قوي نقفل بيه الدرس دي أنواع من الغيرة المحمودة في نوع من الغيرة مذموم والغيرة المذمومة دي تطبيقاتها سيئة جدا واحد غيران على مراته بس غيرته مفرطة جدا ايه ده انت مشيتي كده انت حصل كذا موسوس فبيغير غلط ايه الصح والغلط بقى في الموضوع حديث مهم قوي قوي قوي نقفل بيه حديث رواه الامام احمد وابو داود وحسنه الالباني قال صلى الله عليه وسلم ان من الغيرة ما يحبه الله ومن الغيرة ما يبغض الله اصبر اصبر عشان الكلام خطير في غيرة توجب لك حب الله وفي غيرة توجب لك غضب الله وبغض الله يا نهار ابيض اه يعني لازم ابقى معتدل مش عشان انا راجل اه بس فاتحها قوي فبيغير بزياده لغايه ما هي نفسها بتتخنق لا في حدود الشرع امال ايه الضابط طيب ايه اللي بيحبها وايه اللي بيبغضها قال اما الغيره التي يحبها الله فالغيره في الريبه الغيره في الريبه النبي صلى الله عليه وسلم دخل مره على امنا عائشه فوجد عندها رجل فالنبي صلى الله عليه وسلم وشه ايه ده قالت هذا اخي فلان من الرضاعه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعلمونا ما قلتليش قبل كده يعني ابقى عارف هنا ريبه يعني ايه راجل هنا اه حصل كذا كذا كذا يبقى لك حق في الغيرة يعني ايه هي تطلع في البلكونة من غير حجابها وتقول لك اصل ما فيش حد باصص وهي يعني انا حلوة قوي لا ريبة ما ينفعش تشافي كده يبقى في ضابط انما ما فيش حاجة خالص والامر كذا وهو ما تعمليش ما تسويش ما تحطيش انت بتمشي كده ليه مش صح انت بان منك مش عارف ايه في ايه يعني ولا يعني مش كده إيه، ما تحسسهاش بالخنقه بالشكل ده لان مفيش ريبه الريبه انا شك في حاجه عملتها توجب ان انت تقول لها ايه اللي انت بتعمليه ده لبستي كده ليه حطيتي ده ليه عملتي كذا ليه يبان ساعات بتبقى هي مش واخده بالها من شويه حاجات فتصحح لها أما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة بيحصل كده كتير قوي معانا تيجي مثلا ايه واحدة هو بيستفتي في مسألة طلاق مثلا حصلت قدامي مع بعض مشايخنا يعني فيقول له هات الزوجة لا ليه يا ابني غيران يا ابني مش ده موضع الغيرة هي هتتكلم قدامك عنك علشان نعرف نحكم لا ما تسمعش صوت راجل طيب يا عم انا مش انا مالي انا اللي انت هتلبسها لي خد ده من ده اه لا ما تساليش ما تحضريش مش عارف ايه ما تعمليش كذا ما تسويش كذا ليه انت بتخليها اصلا يجي لها الشعور العكس هي ممكن ما تكونش واخده بالها من حاجه دي خالص فلما يبتدي ينشف هو ويبتدي يعمل لا ما تعمليش لا ما تسويش هنا ممكن تبتدي ليه هو ايه الموضوع هو بيفكر كده ليه كذا كذا كذا ما كانش فيه ريبه كانت بتسال سؤال في العلم كانت كذا او كذا اه انا انا ما اخليش زوجتي تبص على وجه مثلا واحد من الدعاء الصغير يعني ايه اه تشوف ابوها بقى تشوف الكلام الامر عندنا احنا ما فيش مشكله اه لكن ما تنفعش كذا وكذا لا ليه حتى لو ده درس علم ما ينفعش ما هو يعني هتيجي تقول لك ما شاء الله لا خد وانا يعني اللي ما ينفعش يعني الله المستعان فلا تكون غير مفرطه هذه الغيره التي يبغضها الله أو الغيرة في غير ريبة فهمتم هذا الأمر؟ عايزين نطلع من الدرس ده دمنا حامي شوية على أعراضنا على نسائنا على ذوينا على الأقل الرجال يتعلموا شوية من صفات الرجولة بحق والنساء تتباهى وتعتز إن ليها زوج بيصونها ما تزعلش ما تقولش ان ده حجر الحريتي ده كده بيقفلها خالص ده كده مش عارف ايه والله بيصونك والله عايزك تبقى الجوهرة المصونة اللي تتحط في أحلى مكان علشان ما يعبث بيها أي حد وعشان ما تتلوث بأي ملوثات في الواقع اللي احنا عايشين فيه ده أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك